اصحى لسه القلب نائم فوق لسه القلب نائم تيقظ لسه القلب نائم لسه القلب نائم لو صحي صح لو صحي صح بيتنطر من على السرير ويقوم واقف لكن لو صحي يقظه ملهاش لازمه يتقلب على السرير ويفضل يفضل نايم يفضل نايم يفضل نايم ما هو ياما ناس ما هو ياما ناس حضروا معانا مجلس زي ده صحي بس هو وهو على السرير برضه ما نزلش من على السرير ما قامش وطول ما هو على السرير حكم حكم النايم حتى ولو كان حتى ولو كان اليقظة هي دي احنا عايزين نقف ونذكر الله ناموس عمها تعبانة خرفت على قفاك من على دماغك من مخك من مخك أخي الزمن ده لا يحتمل التجارب ما عادتش تستحمل بقى خلاص بقى. الأمر أخطر من الموت ابدأ بقى روح المسجد وصلي قبل ما يكتف قبل ما يكتف قبل ما يربطك في السرير قول أصلي يقول لك ممنوع تحركش حتى لما تيجي تقول أتصدق يقول لك ممنوع ده الليلة هنا ب 10000 جنيه احنا هنستلم على المليونين اللي عندك أيها اللي العاصي جربوا قبلك بيقولوا لك الطريق دمر اسود وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون يقال لأحدنا أتحب أن تموت فيقول لا يقول لا فيقال لمن يقول حتى أتوب ثم هو لا يحب أن يموت ولا يحب أن يتوب ولا يحب أن يؤخر عنه رزقه من غفلة القلب هو يريد أن يعيش متمتعا بحياته على أقصى درجة هذا نوم القلب لأن القلب اليقظ يعلم أنه لم يخلق في هذه الدنيا ليتنعم أخي ما خلق الله لك قلبا وأودعه في صدرك إلا لتحبه أرأيت لو أن إنسانا أخذ عقد شربة ساخنة ووضعها في أذنه نفست أذنه صح كذلك القلب خلق ليحب الله حين تعشق به الشهوات يخسر وهذا سبب فساد القلب. أن استعمل القلب في غير ما خلق غفلة القلب فأنا عايزك كأنك تنظر فيبصر الناس وقد خرجوا من قبورهم مهطعين لدعوته تشوف كده الناس مرافع ومجاديل القبر بدماغهم وخارجين التراب ينهال عليهم كده عرايا خارج الكل بيجري إلى الله وقد نزلت ملائكة السماوات فأحاطت به ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء ونصب الميزان وتطايرت الصحف واجتمعت الخصوم وتعلق كل غريم بغريم تخيل المنظر تخيل المنظر ده طلعت من القبر كده بتبص لقيت الناس من كل حته والملائكه حواليهم ايه النبيين والشهداء وميزان كبير بكفتين منصوب وضع الكتاب تطايرت فتحت السماء فكانت ابوابا السماء اتفتحت ابواب والخزاين بدات تتطاير صحف وانت باصص انت عمال تشوف مستني كتابك يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون
غفلة القلب أسباب وعلاج محاضرة قيمة ألقاها فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يقدمها لكم إخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع والآن مع المحاضرة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فقد مر على هذا اللقاء قرابة السنة ونسأل الله عز وجل أن يجعل أيام عمرنا حجة لنا لا علينا بدأنا بمرحلة اليقظة ونسأل الله عز وجل أن يوقظ قلوبنا أن الإنسان كان في نوم الغفلة قلبه نائم وطرفه يقظان فهو يمشي في الدنيا يفتح عينيه يرى ويأكل ويشرب ويعيش وقلبه عن أصل القضية نائم عن أصل ما خلق له قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا إلا ليعبدون عن أصل القضية قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فنام القلب عن قضية أن يعيش لله وعاش العبد عبد نفسه باحثا عن شهواته راغما في ملذاته يعيش على مراده من الله لا على مراد الله منه يعني مراد الله من العبد أن يعيش عبدا له ومراد العبد من الله أن يعيش متنعما بنعمه ولذاته عاملا على شهواته فعاش العبد نائم القلب متيقظ الطرف هو على الدنيا حريص حريص ألا يتعب جسمه إلا في شهوته حريص على ألا يفقد شيئا من ماله إلا في ملذاته حريص على ألا يفقد أي لحظة من عمره إلا وهو مستريح هادئ حتى ولو على حساب دينه لسه القلب نائم أسأل الله أن يوقظ قلوبنا عاش العبد هذه المعيشة ومع شديد الأسف على مراده من الله كما قيل لبلال بن سعد قال بلال بن سعد يقال لأحدنا أتحب أن تموت فيقول لا فيقال لما يقول حتى أتوب ثم هو لا يحب أن يموت ولا يحب أن يتوب ولا يحب أن يؤخر عنه رزقه من الدنيا لكأن قوم لا يعقلون لكأن قوم لا يفقهون هو يريد أن يعيش متمتعا بحياته على أقصى درجة هذا نوم القلب لأن القلب اليقظ يعلم أنه لم يخلق في هذه الدنيا ليتنعم اللهم أيقظ قلوبنا إنما هذه الدنيا قنطرة إلى الآخرة يخلق يعلم القلب المتيقظ أن هذه الدنيا لذاتها مكدرة متاعها منغصة فليست هناك لذة خالصة بدون تنغيص أما اللذات بدون تنغيص ففي الآخرة فإذا أراد أن يعيش اللذات في الدنيا غير منغصة ولا مكدرة فلا بد أن يفقد في مقابل ذلك دينه هذه القضية ونعود فذكرنا أن اليقظة هي انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين هي انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين هذه هي القضية أن ينزعج قلبك حين يكون لك قلب اللهم ارزقنا قلوبا نعبدك بها فالناس في غمار الدنيا فقدوا قلوبهم قلب صار يحب النساء ويحب المال ويحب المنصب ويحب الشهرة ويحب أنواع الطعام والشراب ويحب المظاهر من أنواع الأحذية إلى أنواع الملابس إلى أنواع المساكن إلى أنواع المراكب إلى أنواع المشارب إلى آخره هذه المحبوبات أفسدت القلب لأنه خلق لك في الأصل قلب لتعبد الله به ما خلق الله لك قلبا وأودعه في صدرك إلا لتحبه به أرأيت لو أن إنسانا أخذ ملعقة شربة ساخنة ووضعها في أذنه إيه اللي يحصل تفسد أذنه صح لماذا لأن الأذن لم تخلق للطعام والشراب خلقت ليسمع بها فلما يشرب بها ها تفسد فكذلك القلب خلق ليحب الله فحين تعشق به الشهوات يفسد وهذا سبب فساد القلوب أن استعمل القلب في غير ما خلق له فالقلب ما خلق إلا لكي تعبد الله به لكي تذكر الله به لكي تحب الله به فالشاهد أول لحظة اليقظة إن الإنسان يصحى يفوق لازم يحصل انزعاج القلب اللي هي الرعشه الكهربائيه الصدمه الكهربيه اللي تفوقه الصدمه دي ممكن تكون احيانا موت صديق او تكون احيانا موت حبيب او حادثه شافها بعينه او هو فجاه مرض فيبدا يصحى يفوق يقول ياه ده ايه اللي انا كنت بعمله ده ده ايه العيشه اللي كنت عايشها دي لا ده الامر جد بقى او تسمعه يقول للاسف انا كنت حاسبها غلط دي كلام بنسمعه كتير من اللي يفوق متاخر يبدا يصحى ويقول لا لا لا مش كده مش كده خالص مش كده مش كده انا كنت فين انا كنت غلط تسمعها كتير من اللي يبدا يتوب ولكن للاسف بعد فوات الاوان وعيب الشباب وربنا يهدي الشباب انه لسه عايز يجرب وانا بقول ان الزمن ده لا يحتمل التجارب ما عادتش تستحمل بقى خلاص قلت لكم في اللقاء اللي فات مش عارف ولا اللي قبله بالظبط اللي قبله انني زرت احد الاخوه في مستشفى القاهره التخصصي آه، اصيب بنزيف في المخ نسال الله ان يشفي مرضانا المسلمين اللهم عافي كل مبتلى مسلم قلت لكم 34 سنه قاعد على المكتب كده بيشتغل فوجي بيقول آه، يا انا حاسس بخبط في دماغي هنا اغمى عليه شالوه المستشفى الدكتور قال نزيف في المخ عنده شريانين منتفخين لو واحد منهم انفجر يموت عملوا ايه كتفوه في السرير ربطوا ايديه ورجليه وغموا عينيه بسواد ليه قال لك ممنوع يركز في حاجه لو ركز او اتحرك ممكن ي... فقلت للاخوه اللي حواليا ساعتها شفت الامر اخطر من الموت ابدا بقى روح المسجد وصلي قبل ما يكتفك قبل ما يربطك في السرير تقول اصلي يقول لك ممنوع تحركش حتى لما تيجي تقول اتصدق يقولوا لك ممنوع ده الليله هنا ب 10000 جنيه ده احنا هنستلف على المليونين اللي عندك الامر دلوقتي زي ما بقول ما يحتملش بقى ان احنا لسه هنجرب نمشي طريق ربنا ولا نعك شويه وبعدين نيجي ما عادتش تحتمل لازم تبدا مما من حيث انتهى الاخرون اللي جربوا قبلك بيقولوا لك الطريق ده مر اثبت من اوله وجرب وهو رجع بس رجع بعد فات الاوان فبيقول لك الحق نفسك بدري اصحى فوق تيقظ اليقظه بقى انزعاج القلب احنا شبهناها بواحد نايم وصحي لو صحي صح بيتنطر من على سريره ويقوم واقف لكن لو صحي يقظه ملهاش لازمه بيتقلب على السرير ويفضل ويفضل نايم ما هو ياما ناس حضروا معانا مجلس زي ده صحي بس هو وهو على السرير برضه ما نزلش من على السرير ما قامش وقف وطول ما هو على السرير يبقى يعتبر ايه حكمه حكم النايم حتى ولو كان حتى ولو كان صاحي حتى لو كان مفتح عينيه وشايف بس برضه نايم لذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا نام ابن آدم عقد الشيطان على قافيته ثلاث عقد وقال نم عليك ليل طويل نم عليك ليل طويل نم عليك ليل طويل فإذا قام ابن آدم فذكر الله حلت عقده هي دي احنا عايزين نقف وايه ونذكر الله عشان نحل عقده يا رب حل عقد المسلمين يا رب عايزين عقدة تتحل من على قفاك من على دماغك من مخك العقد دي تتحل واحدة واحدة ازاي قلنا مراتب اليقظة ثلاثة اول مرتبة من مراتب اليقظة معلش انا عارف ان في بعضكم بيسمع الكلام ده للمرة العشرين بس في اتنين تلاتة بيسمعوه للمرة نمرة واحد فخليهم ي... نسأل الله ان ينفع به المسلمين نقول ان اول نور من انوار اليقظة لحظ القلب الى النعمه على الياس من عدها والوقوف على حدها ومعرفه المنه بها والعلم بالتقصير في حقها وتصفو معرفه النعمه بثلاثه اشياء بنور العقل وشيم بروق المنة والاعتبار بأهل البلاء افتكر الكلام ده محتاج نقول تاني صح؟ طب تدفع كم؟ اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا اليقظة انزعاج القلب لروعة الانتباه بالرقدة الغافلين انزعج القلب أم واقف لما وقف قلنا عشان يحل أول عقدة يذكر الله إزاي؟ بلحظ القلب إلى النعمة مش انه يشوف النعم بعينيه ده يشوف النعم بعين قلبه ما هو ياما ناس كتير مش شايفين لله عليهم نعم صح اه تقول له احمد ربنا اه على ايه احمد ربنا على ايه احمد ربنا الحمد لله اداك زوجه وعيال ما كل الناس عندهم زوجه وعيال يا اخي يعني انت عايز حاجه خصوصيه ليك في لحظ القلب الى النعمه الخاص بيك بقى هذه اليقظه اكبر نعمه من نعم ربنا عليك انك فقت من اللي انت فيه انك صحيت انك عرفت حقيقه الدنيا وحقيقه الاخره هي دي النعمه الحقيقيه عليك ولذلك قال وتصفو معرفة النعمة بثلاثة أشياء نور العقل وشيم بروق المنة والاعتبار بأهل البلاء وأهل البلاء هم أهل الغفلة احنا ممكن نعرفه نعم كتير ناخده من ايده كده ونوصل لمعهد الأورام عشان يتفرج ويعرف نعمة ربنا عليه يقول ما في ناس كتير كويسين وفي ناس كتير برضه مبتلين والمبتلين دول انت مش احسن منهم في حاجه كان ممكن يربطك في سرير معاه تقول الحمد لله ولا لا اه ناخده نمر كده على اي حته على الطريق السريع عشان يشوف حوادث السيارات وعامله ايه في الناس اللي مقطوعه رجله واللي مقطوعه ايده واللي دماغه مكسوره واللي صدره اتدغدغ واللي عملوا له باتري للاطراف الاربعه عشان يشوف ربنا لطف بيه قد ايه وهو سايق عربيته ممكن نوريه من النوع ده كتير قوي بس انا عايز اقول له ان اهم نعمه ان ربنا صحاك وقال لك اعرفني عشان اعرفك هي دي القضية الاصلية لحظ القلب الى النعمة على اليأس من عدها لما يفوق بقى ويشوف نعم ربنا ويبدأ يعد يعد يعد يعد يلاقي نعم ربنا لا تعد ولا ولا تحصى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار هيبدأ يعد نعم ربنا عليه يلاقي مش قادر على اليأس من عدها والوقوف على حدها ومن نعمة الله على العبد أن يبصره بنعمه إن ربنا يوريك بقى نعم ربنا عليك وأظن ذكرت لكم إن بعض الناس بيعد الشمس دي حاجة طبيعية وهي نعمة الشمس إنك أنت تشوف الشمس دي نعمة أنت لا تقدرها قدرها يا ناس نفسهم ها يشوف الشمس بس لكن اقول لك اكتر من كده ان كوبايه الميه اللي انت بتشربها في ناس ممنوع يشرب ميه عايش بالجلوكوز في العروق صح كده يبقى من نعمه ربنا عليك مش انه اداك تاكل ها انه سابك تاكل انه سابك تاكل نعمه من نعم ربنا عليك وهكذا لما نيجي نعد النعم مش هنخلص فالشاهد على اليأس من عدها والوقوف على حدها لما اجي اوصف نعمة ربنا عليا بالفهم ان انا انسان بفهم اوصفها ازاي دي هي دي معنى الوقوف على حدها حدها يعني وصفها تقدر تحيز نعم ربنا عليك توصفها كده على اليأس من عدها والوقوف على حدها ومعرفة المنة بها معرفة المنة أن الله أعطاك هذه النعمة وأنت لا تستحقها إنك في الأصل لو ربنا هيعاملك باللي تستاهله يخسف بك الأرض لكن برحمته وكرمه ومن عين منته أعطاك هذه النعمة قول لي طب ليه الغلط ده مين اللي قال اني ما استاهلش الحمد لله طول عمري بصلي وطول عمري بصوم وطول عمري ما عصيتش ربنا ما عملتش حاجه غلط اقول لك طب نتفاهم بالراحه صليت قد النبي صلى الله عليه وآله وسلم صمت قد النبي جاهدت قد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي آخر حياته صلى الله عليه وآله وسلم لما نزل عليه أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قام حتى ورمت قدماه وقال أفلا أكون عبدا ها شكورا قال لهم ده أنا ما بعبدش ربنا ده أنا يا دوبك بشكر نعمته علي فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم انتوا معايا ولا لا آه لما قال ايه لما قال لن يدخل احدكم الجنة عمله قيل ولا انت قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمة منه وفضل تبقى عبادتك انت تدخل الجنة بقى عبادتك انت ترضي ربنا لا ده انت مقصر فالله عز وجل رحمك وامدك بما انت فيه من النعم ومعرفة المنة بها تعرف منة الله عز وجل عليك بالنعم لما تتذكر ذنوبك ما هو الإنسان دايما يذكر حسناته وينسى وينسى سيئاته تقعد مع واحد الحمد لله الحمد لله حجيت سبع مرات الحمد لله وعملت لي 25 عمره الحمد لله الحمد لله وانا يعني الحمد لله الصيام ده تمام والحمد لله هو ما بيقولش الحمد لله ده بيتمنظر صح ولا لا سيبك من الحمد لله دي الحمد لله دي ايه اه دي منظره لا لا لا لا لا, لا. هو ما بيقولش الحمد لله والا لو بيعتبر الاعمال دي منه ما كانش كانش يفتكرها كان نسيها لان ذنوبه مخوفاه ورعباه ها تتذكر ايه من ذنوبك هو نسي ذنوبه وفاكر كل اللي فاكر حسناته انه حج سبع مرات وانه عمل 20 عمره وانه رمضان ما بيفتوش قيام الليل على طول ال... والصيام ده يعني على الاقل على الاقل خالص يعني يومين في الاسبوع اثنين وخميس اه يا ترى ايه من الاعمال دي قبل عند الله هو ده الخطر يا ترى ايه من الاعمال دي كان صالح خالص ده كلامك ده يدل ان انت مش واخد بالك من الموضوع فمعرفة المنة بها ان تعتقد ان حجتك وعمرتك وصومك وقيامك وصلاتك وصدقتك منة فالذي اعانك من الله والذي وفقك الله والذي يتقبل منك الله الله اعطاك المال وقال عبدي أعطيتك مالي تصدق به أقبله منك وأثيبك عليه وأضاعفه لك في أكرم من كده بقى قال لك عبدي أعطيتك الصحة اعبدني بها وأنا أبارك لك فيها وأخلفك خيرا منها يبقى إيه اللي منك ومعرفة المنة بها والعلم بالتقصير في حقها أثرتني في رمضان اللي فات كلمة أنا عاجز عن الشكر لما تقدم لواحد خدمة يقول لك إيه يعني إيه أنا عاجز عن الشكر هو بيقول له بشكرك شكر كبير يعني آه لا أنا عاجز عن الشكر أنا نفسي تقول لربنا ها عاجز عن الشكر أنا نفسي أشكرك بس أنا أعجز وكل البشر يعجزون أن يشكروا نعمة واحدة من نعمك عاجز عن الشكر عاجز عن الشكر في بعض الإسرائيليات أن موسى ناجى ربه فقال يا ربي كيف أشكرك قد عجزت عن شكرك قال يا موسى إذا رأيت هذا من قلبك فقد شكرتني فاهم يعني ايه وصلت ولا ترجم اه يعني يا رب انا انا, أنا مش عارف اشكرك ازاي لو عرفت دي من قلبك انك فعلا نفسك تشكرني بس مش قادر تبقى كده شكرتني برضو كريم قوي كريم سبحانه وتعالى ثم النور الثاني من أنوار اليقظة مطالعة الجناية اللهم تب على كل عاصم مسلم احنا قلنا ان اليقظة ثلاث انوار انه يقف اول حاجة يذكر الله اللي هي لحظ القلب الى النعمة ثم يتوضا في حلة الثانية الوضوء ده اللي هو بقى ايه مطالعة الجناية لان الوضوء تطهير ومطالعة الجناية زي ما قال الهروي بقى مطالعة الجناية والوقوف على الخطر فيها والتشمير لتداركها والتخلص من رقها وطلب النجاة بتمحيصها تاني طب صلي اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا مطالعة الجناية والوقوف على الخطر فيها والوقوف على الخطر فيها والتشمير لتداركها والتخلص من رقها وطلب النجاة بتمحيصها مطالعة الجناية ان الواحد يشوف ذنوبه وافتكر ساعتها قلت لكم نفسي كل واحد يجيب دفتر كشكول ستين ورقة آه ويقعد يكتب ذنوبه يكتب معاصيه وليلتها احد الاخوة الافاضل الكرام اتصل بيا وهو بيبكي في اخر الليل ويقول لي والله ما كنت اعرف انهم كتير كده والله العظيم ما كنت اعرف ان ذنوبي كتير للدرجات دي انت مش عارف لانك ما حاولتش تحصيها انت ماشي عمال تذنب و... وتنسى وتذنب وتنسى وتذنب وتنسى وتذنب وتنسى احصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد هي دي المصيبه انك ناسي لما تقعد تفكر كده انت بس تكتب اول واحد وهتكر هتجيب عشرات تفاجئ انهم بقت مئات فجأة ان الكشكول اتملى ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده معقولة انا مش ممكن طب ليه كده معلش ما انت ناسي لان احنا ما بنفكرش في ذنوبنا كل ما يجي يخطر على بالنا الذنب القديم نعمل ايه ونطرده عن ذهننا بسرعة بسرعة عشان ما نتكسفش قدام ربنا هو مطلوب منك ان تستحي من الله اللهم ارزقنا حق الحياء منك مطالعة الجناية والوقوف على الخطر فيها الجناية خطر خطر خطر كبير جدا الذنب عارف اكبر حاجة في الذنب ايه ان الملك كان شايفك وانت عارف كده ومش مكسوف منه والمصيبة انك لما تيجي يوم القيامة مين اللي هيحاسبك اللي كان شايفك اللي كان شايفك وانت بتعصاه يقول لك عبدي اتذكر يوم كذا وكذا اسف يا رب يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنه ولهم سوء الدار هي المصيبه انك تقف قدامه اللي كان شايفك يقول لك عبدي لما جعلتني اهون الناظرين اليك ده لو عبد زيك عدى كنت اتكسفت وانا عارف ان انا معاك شايفك ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم معاك شايفك وما استحتش مني دي كلمة ابن عباس ولا وجل قلبك إذا حركت الريح ستر بابك وأنت على الذنب أعظم من الذنب تبقى بتتكلم في التليفون مكالمة مش كويسة وساعة ما تسمع رجل مراتك جاي تقفل أو تغير أو تتكلم بلفظ مذكر آه طب واللي سامعك انت وهي وشايفك تبقى بتكذب كذبة في مجلس وتبص الاول كده في حد عارف الموضوع هنا لا مفيش حد طيب تبدأ تكذب الملك عارف
سيفك سمع
قلة حيائك وكما قال ابن القيم الحياء أن تنفتح في القلب عين يرى بها العبد أنه قائم بين يدي الله تحس كده أن أنت واقف قدامه ليل ونهار ساعتها تستحي منه الوقوف على الخطر فيها
خاطر
خطر حقيقي والتشمير لتداركها مش عيب انك تغلط احنا مش مطلوب منا نكون ملائكه ما بنذنبش ابدا لكن مطلوب منا نكون توابين اللهم تب على عصاة المسلمين مش مطلوب مننا ان احنا ما نغلطش ابدا لا هتغلط وارد مفيش مشكله لكن المشكله انك تصر على الغلط التشمير لتداركها كنا زمان لما نشوف كوره والفريق يتغلب يقوم المدرب يفضل يشجع ومتحمس و- ويطبطب عليهم مش زعلان منهم ليه لا لا لا, لا مش مهم مش مهم ما تحطموش نفسيا خليه ايه خليه يشتغل عشان يعوض يتعادل يغلب اهو كده اهو كده التشمير لتداركها عصيت ما تتمرمغش في الطين بقى قوم اقف نفض هدومك امشي انطلق الله كريم كنت لسه بقول للشباب دلوقتي ان دليل عدم رضاه عنك عدم رضاك عنه ودليل عدم توفيقه لك عدم اتكالك عليه كلمتين بتوع الاسبوع اللي فات لسه في دماغي مش عايزين يروحوا والله بقالهم دلوقتي 8 ايام اهو فاكرين بتوع ايه في قول ابن القيم الكلمتين اللي قريناهم ان العبد اذا امن بقول الله والله يعلم وانتم لا تعلمون فرغ قلبه من التقديرات ها؟ والتدبيرات والتفكيرات فلا يقترح على الله ولا يختار عليه فيحفه الله بعطفه ولطفه فعطفه يقيه ما يحذره ولطفه يرضيه بما يقدره نسيتوا انتوا الكلمتين دول كلام زي الفل انك لما تبقى راضي يا رب رضنا بك يا رب راضي بايه اصل كل ما نقول راضي يفكر ان الحمد لله راضي برزقه يعني بالفلوس يعني اللي اداها له لا ده انا عايزك تبقى راضي بالله حتى لو ما عندكش فلوس راضي بالله حتى لو ما عندكش صحة راضي بالله حتى لو ما عندكش اي حاجة هو كفاية بس انت تبقى راضي يا رب اللي هي رضيت بالله تبقى راضي بيه انه يكون معاك وانه يكون راضي عنك بس كفاية علي رضاك هو ده المعنى المطلوب انك تبقى راضي بالله سبحانه وتعالى فساعتها يحفك بعطفه ولطفه هيجي معانا اذا ربنا قدر لنا نعيش ونستمر في منزله اسمها العطش يقول ايه عطش المريد الى عطفه تؤويه واشاره تشفيه وبيت يسكن فيه ان يبقى الواحد عطشان ليه لحتة عطف من الله ان ربنا يعطف عليه كتير من الناس تؤذيه نظرة عطف من البشر صح كده يقول لك انا ما احبش نظرة عطف دي تجرحه لكن نفسه المؤمن الموحد يتحرك شوقا ان يعطف الله عليه ولو لحظه ان ربنا يشملنا بعطفه فعطفه يقيك ما تحذره ما تحذره بقى انك تبقى ماشي فاكرين الدرس اللي قبل اللي فات ده لما قلت لكم الراجل اللي كان في رمضان ومشي رمضان كويس جه بعد رمضان الكعب في ذنب اتمرمغ في الطين محصيه واحده وقاعد يعيط يا رب انا ماليش في الذنب ده ايه اللي وقعني
اللي وقعك العجب والغرور
فساعتها يبقى الانسان محتاج ايه
ما تقوله عطف انه يعطف عليك فلما يعطف عليك يتولاك ويربيك احسن مما يربي الوالد الشفيق ولده يبقى اعطف عليك من امك من نفسك عطفة تؤويه يا معاني حلوة تؤويه فلما ربنا يعطف عليه ايه اللي يحصل اه يحس ان حد اواه زي الطفل كده لما يحس بالخطر يوم يأوي الى حضن امه ولله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم ساعتها الواحد لما يسجد كده يحس انه اوى الى الله فاواه اللهم اونا ولا تطردنا يا رب التشمير لتداركها شاف الذنب ام قال والله الغلطه دي تساوي كام اه يقوم يمسح السيئات القديمات بالحسنات الجديدات واتبع السيئه ها الحسنه ايه تمحها ان الحسنات يذهبن السيئات فابدا الطريق ده مشيته في الباطل ابدا امشي في الحق عشان خطى الرجلين اللي مشيت باطل تمشي حق ابدا انا الحته دي قعدت اتكلمت فيها بباطل ابدا اتكلم فيها بحق عشان الحق يمحو يمحو الباطل انضف بقى انضف البلاوي السوداء القديمه انضف اطهر التشمير لتداركها وابقى بشتغل شغل اللي عارف ان هو ممكن يموت امتى حالا وان ما ماتش هيتكتف زي ما قلت لك كده الراجل نايم على السرير ورابطين رجليه بحزام كده وبطنه بحزام وايديه بصدره هنا بحزام ودماغه بحزام ومغميين عينيه ممنوع يتكلم ممنوع يذكر الله ممنوع يقرا قران ممنوع يروح المسجد ممنوع يتصدق يا جماعه داووا مرضاكم بالصدقه طلعوا للراجل ده 1000 جنيه صدقه 1000 جنيه يا عم الشيخ احنا الليله ب 10000 جنيه وده من الخذلان وكل ما افتكر الخذلان ده اطول تاني واقول كان واحد قاعد واحنا رايحين نصلي المغرب يلا عشان تصلي المغرب قال طب دقيقة واحدة وجاي وراكم رحنا صلينا المغرب وقعدنا في المسجد للعشاء فوجئنا أدان العشاء جاي جري ايه قال ما درتش العشاء اتدنت قلت له ما هي كده انت بتقول له دقيقة واحدة قال لك طب ما انتش مصلي مش عايز والله ما انتش مصلي روح بقى خليك اه هي كده تقول لي ربنا جاي لا خليك ان شاء الله ما جيت مش عايزك كنت لسه بقول للاخوه موقف دلوقتي واحد كان ماشي في طريق وبعدين حصلت له حادثه كده فحب يتصدق بصدقه فقال والله لا اتصدق بصدقه فاول ما شاف مسجد بيتبني جديد قال بس هتصدق بقى وطلع شوف يا رب كل اللي معايا لاجل طلع الفلوس وراح لقى مكتوب على المسجد بالخط العريض ممنوع التبرع انت جاي راسم نفسك عليه مش عايز منك حاجه ده انت لازم تجيني وانت اتمنى عليا ممنوع عمركم شفتوا مسجد مكتوب عليه ممنوع التبرع والله شفتها واقسم بالله بعيني ممنوع لا ده في طريق دمياط بورسعيد مسجد لسه بيتبني جديد ممنوع التبرع بالخط العريض كده على مساحه 5 متر ممنوع التبرع مش عايز منك حاجه ممكن ده يحصل جدا عشان كده قلت لكم الجمله دي كتير اوعى تبيعه لا يبيعك نسوا الله فنسيهم لأنه عزيز
سبحانه وتعالى عارف يعني ايه عزيز فلذلك التشمير لتداركها مش انا جاي اهو هنتوب وربنا يستر بقى لا ما تتوبش يا اخويا بلاش خليه مع انك تبت وانت بتتوب ليه انت بتتوب ليك وهو الغني والتسمير لتداركها والتخلص من رقها للمعصية أسر ورق للمعصية ذل عارف اللي بيدخن يبقى عبد السيجارة واللي بيحب واحدة وتعلق قلبه بها بيبقى عبدها واللي في مهنة مضيعة دينه مش قادر يبطلها عبدها واللي واللي واللي كل واحد له معصية هو في رقها حين يتعلق قلبه بها ممكن يكون قلبه متعلق برتبة يعني عايز يبقى دكتور أستاذ عايز يبقى رئيس مجلس إدارات عايز يبقى عايز يبقى عبد للشيء ده فيبقى محيط تفكيره يجول فيه هذا الشيء فلما يبقى عبدها ما يبقاش عبد لله يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ولن تصح لك عبودية ما دام لغير الله فيك بقيه ولا تصح لك عبودية ما دام لغير الله ايه فيك بقية في قلبك واحد من عشرة في المية لغير الله قلت لك انه ايه عزيز يقول لك تسعة وتسعين وتسعة من عشرة في المية لا يا مية في المية لله يا بلاش التخلص من رقها طب ازاي اتخلص من رق المعصيه ازاي اطلع من اسر المعصية ازاي احرر القلب دي ما تجيش ابدا الا لما تمرمغ وجهك في التراب لاجل رضاه عشان يحررك وينجيك مش هتبقى بالادلال بالعمل مش هتبقى بالعز عليه مش هتبقى بالمنظرة في التخلص من الذنب لأن هيفضل الذنب يطاردك ويضغط عليك نفسيا لما ترجع له تاني وقلوب الخلق بيد من بيد الله فحين تصدق في اللجئ إليه يخذل عنك لما يبقى قلبك متعلق ب... بامرأة تحبها وبدأت تتوب اللهم توب على عصاة المسلمين هي مش هتنساك وخصوصا لما تبعد انت عنها تعرف لما هي تبعد عنك وتتعزز عليك وانت مدلوق عليها وبتجري وراها هي بتبعد لكن يوم ما تبعد انت ايه اللي يحصل هتلاقيها بتجري وراك وتطردك وتتصل بيك وتسأل عليك وتبعت لك وتجيلك يا رب حوش عني مش هتيجي غير بصدق مع الله لما تصدق يحول قلبها عنك لأن قلبها في إيد مين هي دي هيكرهك في سجارة ويكرهك في شغلانة ويكرهك في منصب ويكرهك ويكرهك ويكرهك في كل شيء لما تفرغ قلبك لحب وحده سبحانه وتعالى هيفرغك ليه ويصلحك ليه ويوجهك ليه ويثبتك بين ايديه ويرفعك ليه لما تصدق التخلص من رقها وطلب النجاه بتمحيصها طلب النجاح بتمحيص الذنب ده يفضل الذنب ده قدام عينيك وانت خايف لا يعاقبك عليه وافتكر ساعة ما اتكلمنا في الموضوع ده قرينا يجي عشرين صفحة في عقوبات الذنوب والمعاصي أنه لا بد أن تعاقب بذنوبك في الدنيا قبل الآخرة اللي بيذنب في الدنيا ويفكر انه مفيش عقوبة يبقى ما يعرفش ربنا الله قال من يعمل سوءا يجز به فلذلك تطلب النجاة من سؤم المعصية بتمحيصها والتمحيص بعمل الحسنات الماحية والمصائب المكفرة والتوبة والاستغفار أتوب وأستغفر وأعمل حسنات تمحو وأصبر على بلاء عشان ربنا يمحو هذه الذنوب ثم كان النور الثالث من أنوار اليقظة معرفة الزيادة والنقصان من الأيام اللي هو بقى الصلاة انتوا معايا في الربط بين الحديث والموضوع ده ولا مش معايا طب نجيبه من الأول تصلى على رسول صلى الله عليه وآله وسلم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا مات ابن آدم عقد الشيطان على قافيته ثلاث عقد وقال نم عليك ليل طويل فإذا قام فذكر الله ها حلت عقدة اللي هي بقى لحظ القلب إلى النعم فإذا توضأ حلت الثانية اللي هي مطالعة الجناية عشان يتوب منها فإذا صلى حلت الثالثة اللي هي معرفة الزيادة والنقصان من الأيام والتنصل من إضاعتها والظن بالأنفاس لتعمير باقيها وتدارك فائتها معرفة الزيادة والنقصان من الايه من الأيام صاحبنا عنده 24 سنة 24 سنة يعني بلغ من 12 سنة ل 12 سنة ضيع منهم أربع سنين ما يعرفش الطريق لربنا ولا ست سنين ما يعرفش الطريق لربنا بيلعب غافل واربع سنين في معاصي والتزم شهرين ثلاثة ورجع للمعاصي تاني يبقى لما نيجي نحسبها طلع في ال 24 سنة ايه صح ده اللي عمره 24 اللي عمره بقى 35 يحسبها حسبة تانية واللي عمره 40 و45 حسبة تالتة آه معرفة الزيادة والنقصان من الأيام هنقول اللي فات ده يا ترى اللي جاي قده آه يبقى معرفة الزيادة والنقصان من الأيام إن كل يوم بيفوت ها مش هيتعوض لا مش كل يوم ده كل إيه كل ساعة عارف ليه لأن كل ساعة بتيجي فيها مسؤوليات جديدة وواجبات جديدة فلو انشغلت بتعويض الفائت يبقى ضيعت واجب الوقت الجديد ملهاش حل ملهاش حل حقيقي ملهاش حل خالص انك انت لو انشغلت في اللي جاي بتعويض اللي فات زي ما ضربت لكم المثال ان اتنين طالعين سلم من 100 درجه مشوا مع بعض لحد الدرجة العشرين واحد طلع درجة واحد وعشرين والتاني نزل تسعتاشر اتنين وعشرين تمنتاشر تلاتة وعشرين سبعتاشر لو فاق عند سبعتاشر هيبدأ يطلع تاني تمنتاشر التاني فين اربعة وعشرين خمستاشر خمسة وعشرين اه يوصل لده ازاي بقى مش هنقول كده نديها مثال اوضح شويه ممكن لو واحد في كليه من الكليات ودخل سنة أولى نجح تانية نجح تالتة سقط فبيعيد إيه بيعيد تالتة سقط برضه رفدوه فبدأ يجيب من أولى يبقى على ما يوصل لرابعة يكون التاني فين بقى من زمان لا من زمان قوي آه هي دي المشكلة إن إحنا لما نمشي مع ربنا خطوة ونقع بنضطر نعيد من الأول وتقع وتعيد من الأول هي دي مناقشة العلماء بقى القضية هل التائب يعود إلى نفس درجته أم يبدأ من أول أسأل الله أن يتوب على كل عاصم مسلم يا شباب للذنوب جراحات لا تلتئم إلا بعد زمان ما تفكرش انك بتعصي وتتوب يبقى خلاص خلصت لا ده جرح والجرح بياخد وقت على ما يتداوى ويتعالج جرح عايز مدة عشان ينصلح هي دي معرفة الزيادة والنقصان من الأيام معرفة الزيادة والنقصان من الأيام إن الإنسان يبقى عايش عمره صح يبقى كل دقيقة في سباق مع الزمن الظن بالأنفاس لتعمير الباقي وتدارك الفائت زي ما قلنا بقى اللي نزل أربع سلالم والتاني طلعهم يبقى عشان يوصل له لازم مش ياخد بقى سلم سلمة سلمة لازم ياخد اتنين يقفز اتنين اتنين وفي الدين مش هينفع يقفز وإنما هينفع إن هو يضاعف الجهد مضاعفة فيشتغل في مضاعفة الحسنات كانت دي منزلة اليقظة لحظ القلب إلى النعمة ومطالعة الجناية ومعرفة الزيادة والنقصان من الأيام ولما انتهت انتقلنا قلنا فإذا استحكمت يقظته انتقل إلى منزلة الفكرة هيبدأ بقى يشغل مخه لأول مرة لحساب ربنا ما احنا شغلنا مخنا كتير قوي قوي لغير الله كتير انشغل المخ عشان يجيب فلوس شغل المخ عشان يحصل معصية انشغل المخ عشان يجيب دنيا شغل المخ عشان اي مشكلة لكن امتى شغلنا مخنا لله هو ده السؤال شغلت مخك كويس جدا في الثانويه العامه عشان تجيب مجموع وكويس جدا في الجامعه عشان تنجح وتتفوق كويس جدا عشان تقدر تتزوج فلانه وتقدر تشتغل في المكان الفلاني وتقدر تتخلص من الموقف الفلاني لكن امتى شغلت مخك صح عشان تعبد بيه ربنا هي دي منزله الفكره ان احنا نعبد العقل لله ثم ننتقل الليله الى منزله البصيره اللهم ارزقنا بصيره في الدين صلى على الرسول طيب صلى الله عليه وسلم منزله البصيره لم يكن الناس في زمن من الازمنه منذ بعثه النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى هذه الساعة في حاجة إلى البصيرة أكثر من حاجتهم إليها في هذه الأيام وذلك لكثرة الشبهات والشهوات فعلا في زمننا تكالبت شبهات وشهوات أعجب مما تتخيل فما من مسألة في الدين إلا وعليها شبهات وما من لحظة في الحياة إلا وفيها شهوات كنت لسه بقول للراجل دلوقتي اللي كل أسبوع كل ما أجيلكم جاي لكم الدرس يعطلني عشان بيصلح العربية كأنه متعمد الحمد لله رب العالمين فكنت بقول له دلوقتي إن المصيبة وانا شايف حواليا المعاصي والذنوب بقول له المصيبه في زماننا ده ان المعاصي بقت سهله قوي
الفقير يقدر عليها صح كده بقت اسهل من زمان كان زمان اللي عايز يزني يدور
لكن النهارده بقى الزنا سهل
سهل قوي
كان اللي عايز يسكر المسائل صعبه وغاليه شويه النهارده البنجو بقى في ايدين العيال في الشوارع
كان اللي الكذابين والاونطجيه كانوا ندره لان الناس كان فيهم جد والرجوله غاليه النهارده بقى الضحك والتهريج والمنظره بقت سمه العصر وده المنظر المطلوب في زماننا فكل الناس بتحاولوا الى اخره من المعاصي والسيئات اللهم تب على كل عاصم مسلم النهارده اللي يحكم نفسه ما فيش عنده تلفزيون في البيت
عشان ما ينظرش الى مناظر عاريه وبطل يجيب مجلات وحتى الجرايد اكتفى بانه يسمع نشره في راديو لن يتخلص من هذا فان المتبرجات العرايا صاروا في الشوارع زي الطوب
مش هيبص هو مضطر لانها بتعدي من قدام عربيته غصب عنه وبجرأة
بلاء المعاصي بقى صعب جدا فالانسان محتاج بصيرة محتاج ايه بصيرة يعني ايه بصيرة ابن القيم يقول ان تنفتح في القلب عين يرى بها حقيقة ما اخبرت به الرسل فبصيرة في الأسماء والصفات وبصيرة في الوعد والوعيد وبصيرة في الإيمان بالآخرة بصيرة في الأسماء والصفات يعني إيه يعني يبقى ماشي في الشارع وهو متأكد على يقين أن عليه من الله عين ناظرة حاسس في كل لحظة ربنا بيقول له شايفك
سمعك معاك وعليك قائر
البصيرة انه يبقى حاسس ان عينيه دي قطعة شح والذي يرزقها البصر الله
ان قلبه مضغه واللي بيخليها تضخ الدم الله ان ايديه عظم ولحم وبتدب فيها الحياه باذن الله
بصيره يبقى عايش انه ممكن يموت دلوقتي وساعه ما يموت هيدخل الجنه او النار يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك
شوف جزمتك دي النار قريبة لك أقرب من جلد الجزمة لرجلك إزاي يعني نصدق دي إزاي إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان العبد المؤمن في إقبال على الآخرة وإدبار من الدنيا أتته ملائكة بيض الوجوه معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة الشاهد فيجلسون منه مد البصر الحديث طويل فتخرج الروح روح المؤمن اللهم إنا نسألك أن تهون علينا سكرات الموت كما تخرج القطرة من في السقاء فيأخذها الملك فلا يدعوها هؤلاء الملائكة في يده لحظة حتى يكفنوها في هذا الكفن ويحنطوها في هذا الحنوط آه يبقى مجرد الروح ما تخرج الملائكة يخطفوها يدخلوها الجنة في لحظة لا يدعونها طرفة عين والتاني معهم كفن من النار وايه ومسوح من النار يا رب سلم سلم يا رب يا رب ارزقنا حسن الخاتمة يا رب اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا هي دي خطر ان اول ما روح العاصي ده تخرج هتدخل جهنم في نفس اللحظة
فلا يدعونها في يده طرفة عين حتى يكفنوها في هذا الكفن كفن من ايه من النار يا ترى كفن من النار ده يطلع شكله ايه ده مسوح من النار ده شكله ايه ده ومتخيل روحك بقى لما تتكفن في جهنم وتتحط في مسوح من جهنم تتخيلها بقى وهي ماشية فوق النعش تقول يا ويلها أين تذهبون بها الروح تقول ده كفن بس مش طايقة هتودوني فين بس كفاية هي دي البصيرة في الوعد والوعيد لما يبقى عايش المعاني دي حقيقي اصل في ناس يا عم وقت الله يعين الله يا عم ربنا غفور رحيم بكره ربك يفرجها ربنا يهدينا بس هم مش فاهمين القضيه هم مش فاهمين الموضوع فعلا زي ما قلت لك دلوقتي انا انا نفسي نفسي فعلا كل واحد منكم يعمل زياره اسبوعيه للمستشفيات فمره كده روح معهد الاورام ومره روح بلاش ما تروحوش المستشفيات العامه دي روحوا المستشفيات الخاصه انا فوجئت في عين شمس التخصصي ان في قسم جديد اسمه ايه قسم الايه الاوعيه الدماغيه الاوعيه الدماغيه ايه موضوع الاوعيه الدماغيه ده قال لك انفجار في المخ وجلطه في المخ ونزيف في المخ ايه ده ايه ده كل ده في المخ وتدخل بقى اعداد بالعشرات ان لم تكن بالمئات ومن خيرة الناس الغني والفقير والعاصي والتائب والمطيع و... وكبير وصغير عجب عجب ان القضية ما تحتملش ممكن تفاجأ بأي حاجة من دي حالا وفي أي لحظة لسه صاحبنا يقول ان انا دلوقتي جاي بعد ساعة لا مش جاي ليه قال لك حماية نام الساعة ستة وقال لهم صحوني قبل العشاء بنص ساعة أصلي المغرب قبل العشاء نام قبل المغرب بنص ساعة وقال لهم صحوني سبعة ونص قبل العشاء بتلت ساعة عشان أصلي المغرب جم يصحوه الساعة سبعة ونص لقوه مات المشكلة انه ماتوا عليه المغرب قول لي ما كان ناوي يصلي ينفع؟ مفيش حاجة اسمها كناوي نسأل الله لنا ولكم العافية نقرأ كلام ابن القيم بقى في موضوع البصيرة ولا مستعجلين نقرأ ابن القيم بيقول ايه في مسألة البصيرة يقول فإذا صحت فكرته أوجبت له البصيرة إذا فكر صح أوجبت له البصيرة فهي نور في القلب يبصر به الوعد والوعيد والجنة والنار وما أعد الله في هذه لأوليائه وفي هذه لأعدائه فأبصر الناس وقد خرجوا من قبورهم مهطعين لدعوة الحق أبصر عارف لما قال له نكون عندك يا رسول الله فتذكرنا الجنة والنار ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم فتذكرنا الجنة والنار فكأن ايه رأي عاي كأننا شايفينها بعينينا آه حديث حارثة كأني أنظر إلى عرش ربي بارزا وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتنعمون فيها وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها قال عرفت فالزم فأنا عايزك كأنك تنظر ابن القيم بيقول كده فيبصر الناس وقد خرجوا من قبورهم مهطعين لدعوة الحق تشوف كده الناس هم رافعوا مجاديل القبر بدماغهم وخارجين التراب ينهال عليهم كده عرايا خارج الكل بيجري الى الله وقد نزلت ملائكة السماوات فأحاطت بهم ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء ونصب الميزان وتطايرت الصحف واجتمعت الخصوم وتعلق كل غريم بغريم تخيل المنظر ده ان طلعت من القبر كده بتبص لقيت الناس من كل حته والملائكه حواليهم وايه والنبيين والشهداء وميزان كبير بكفتين منصوب ووضع الكتاب
وتطايرت الصحف فتحت السماء فكانت أبوابا السماء اتفتحت أبواب والخزاين بدأت تتطاير صحف وانت باصص وانت عمال تشوف مستني كتابك كتاب نزل في ايد فلان وفلان خده بيمينه وجري ها ومقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية وشايف التاني خد كتابه بشماله وهو وشه اسود وقاعد في الأرض وحط إيده على دماغه ويقول يا ليتني لم أوت كتابية قفله وحطه في الأرض ولم أدر ما حسابية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية وفوجئت بتسمع خذوه فغلوه وخمسين ألف ملك بيجروا وراه بيكتفوه في سلسلة طولها خمسين متر أبصرت هذا تبقى شايفه كده في هنا في الدنيا شايف المنظر الرهيب لا وتعلق كل غريم بغريم هتلاقي واحد جا مسك فيك من ظهرك ابنك يقول لك ضيعتني يا بابا ودتني في داهيه ما علمتنيش ما ربتنيش ما كتبتليش ان انا ادخل الجنه يا رب حقي في رقبه الراجل ده لو دخلتني النار لا هو يدخل قبلي وفوجئت من كتفك التاني مراتك تقول لك ضيعتني يا فلان عشنا في ال... عشنا في الطراوه عشنا في المعاصي نسيتني ربنا شغلتني بيك وبالهمومك وتلاقي واحدة تالتة جاية يا فلان انت اللي فتنتني وتلاقي واحد رابع يا فلان انت ضيعتني فلوسي يا حرامي وفلان وفلان ايه ده ايه ده انا ناقصكم كفاية علي ذنوبي لا وتجرهم وتقولوا تعالوا بقى للي ضللني انا وانتوا وتدور ما تلاقيش وتعلق كل غريم بغريمه ولاح الحوض حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم واكوابه عن كسب وكثر العطاش ولاح الحوض واكوابه عن كسب وكثر العطاش وقل الوارد الشمس دنت من الرؤوس والعرق وحلقك بيتقطع عطش مفيش هنا تلاجة مفيش مية ساعة مفيش ازازة مية نشتري لا فجأة شفت حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم على بعد ايه ده حوض النبي جري تجري لحد هناك واكوابه زي نجوم السماء والميه ابيض من الثلج ابيض من اللبن احلى من العسل ابرد من الثلج ولقيت النبي واقف مين ده, ده النبي صلى الله عليه وسلم جريت على النبي عايز اسلم عليه لقيت الملائكه بيحوشوك حاسب ايه يا جماعه ده ده ده حبيبي مش كده يا رسول الله فالنبي يقول لهم سيبوه ده علامة الصلاة باينة اهي سيبوه لا فيقولون إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فيقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي وغير أنت على طريقه على سنته تفتكر لو قابلته كده يعرفك ولا لما يقولوا لك العمل الفلاني سنة تقول يا عم سنة اللي يعمله يؤجر واللي ما يعملوش معلش حاجة مش مشكلة آه وقل الوارد ولا هيقابلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقول له انت تعرفني يا رسول الله يقول لك ايوه تعالى انت فلان كنت بتصلي عليا كتير صلى الله عليه وسلم ايوه انت فلان كنت بت... بتدافع عن سنتي وتعلم الناس سنتي ايوه هيعرفك النبي ولا لا ما هو الله عز وجل وكل رجلا علمه أسماء الخلائق يبلغ رسول الله ما تصلي يا عم عليه وعلى اله الصلاة والسلام يبلغه السلامة من أمته شوف اللي جاية بقى ونصب الجسر لل- للعبور ولز الناس إليه وقسمت الأنوار دون ظلمته للعبور عليه والنار يحطم بعضها بعضا تحته والمتساقطون فيها أضعاف أضعاف الناجين والمتساقطون فيها أضعاف أضعاف الناجين آه لما يبدأ يشوف بقى خد كتابه بيمينه ماشي وميزانه تقل ماشي وعدى تعالى بقى هتعدي على جهنم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا تخيل بير كبير سعته قد الدنيا دي كلها وعليه قطر كبري جسر للعبور الكبري ده قطره شعره الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف والملائكة يجيبوا الناس واحد واحد يوقفوا على أول الصراط امشي عدي تحرك يوم يدعون إلى نار جهنم دعا عدي وشوف بقى أنت لما تيجي على شفير جهنم وتقف تبص للصراط كده وتقدم رجل وترجع التانية ليه شايل ذنوبك على ظهرك والدنيا ظلمة كحل سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أين الناس يوم الصراط قال في الظلمة دون الجسر أطفئت الشمس إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت خلاص أمال النور اللي كان الأول ده إيه ده وأشرقت الأرض بنور ربها سألت ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور اجيب نور منين باعمالك على قدر حسناتك تاخد نور فكروني بالبطاقه بتاع زمان على قد عدد البطاقه بتاخد تموين كذلك هنا على قد شغلك في الكتاب بتاعك تاخد نور شغل كتير نور كتير منهم من نوره كالشمس تنور الدنيا كلها ومنهم من نوره كالجبل ومنهم من نوره كالكوكب الدري ومنهم من نوره على ابهام قدمه صباع رجله كبير يضيء مره ويطفئ مره على قد حسناتك تاخد نورك على قد عملك تاخد نور شوف بقى لما واحد يجي يعدي الصراط ده في الضلمه يشوف ايه مفيش حاجه يعمل ايه يحط رجله على الهواء ما هو كان طول عمره رجله في الهواء كان ماشي في الهواء فيسقط في جهنم قسمت الانوار دون ظلمته للعبور والنار تحته يحطم بعضها بعضا تبص كده جهنم سلم يا رب سلم دعاء الأنبياء والأولياء والمؤمنين يوم القيامة إيه سلم يا رب سلم الأنبياء والمؤمنون والأولياء كله نفسي نفسي يجي الواحد عشان يعدي كده يبص يلاقي جهنم ايه تكاد تميز من الغيظ جهنم ايه مغتاظة من اللي عصوا ربنا عدي والملائكة مش سايبينه وراه زغد عدي فيمشي ده الصراط بس مش كده يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه شوك كشوك السعدان وحسكه وكلاليب تخطف الناس بأعماله كلاليب يا رب سلم يا رب مشكلة ان الصراط عليه شوك تحط رجلك كده تلاقي ايه سوك مش قادر تدوس ترفع رجلك جهنم بتخطف كلاليب جمع كلوب الكلوب اللي هو الهلب الخطاف بتاع الجزار اللي بيعلق فيه اللحمة هي دي الكلاليب آه كل ركن من أركان الإيمان كل شعبة من شعب الإيمان بكلوب أول شعبة التوحيد وده أول كلوب الموحد يعدي مشرك الكلوب ده يجيبه من بطنه يكبه في جهنم فناج مسلم ده كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وناج مخدوش ومكردس في النار طب واحد موحد بس توحيده فيه ملوث بشيء يقوم الخطاف ده يلطشه زي ما بيقولوا اه يفتح له ظهره حتتين يفتح له بطنه يفتح له دماغه ما هو انت مش هتعدي الا زي ما كنت على الصراط في الدنيا هتبقى على الصراط في الاخره لو انت على الصراط في الدنيا كده تعدي كده على الصراط في الدنيا بتقوم وتقع برضه في الاخره هتقوم وتقع سلم يا رب سلم عدى من كلوب التوحيد اللي بعده كلوب الصلاة صلى عدى ما صلاش يجيبوا الكلوب في جهنم ينزل في جهنم صلي في جهنم بقى يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعه ابصارهم ترهقهم ذله وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون كنا بنقول لك صلي وانت سليم ما كنتش بتصلي صلي بقى هنا في جهنم كل صلاه فاتتك ما صليتهاش صح هتصليها في جهنم وده الخطر الخطر الحقيقي ان يجي واحد يوم القيامة ربنا يقول له عبدي عليك أربعين سنة ما صليتهمش يقول له أنا يا رب ده أنا من يوم بلغت بصلي يقول له ولكنك لم تصلي كصلاة حبيبي محمد مش الرسول قال كده للراجل صلى الله عليه وآله وسلم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي فاللي ما صلاش زي النبي يبقى ايه ما صلاش عيد بقى من الأول ده الخطر وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون انك تفاجأ يوم القيامة زي ما قلت لك كده ان ابنك بيتبرى منك مش بس كده ده وبيشهد عليك مش بس كده ده ده وبيطالب بدخولك جهنم ده مش بس كده وعينيك وايديك ورجليك تشهد عليك الشاهد ان الانسان لما يشوف الحال ده بعينه في الدنيا يبقى كأنه شايفه فينفتح في قلبه عين يرى بها ذلك ويقوم بقلبه شاهد من شواهد الآخرة يريه الآخرة ودوامها والدنيا وسرعة انقضائها ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة يوم ما تقوم القيامة يقال للمجرم ها انت عشت كم سنة يا رب ده, ده, ده كلها ساعة يا رب يا رب رجعني بس سنة بس وانا وانا هعمل اللي يعجبك هرضيك وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم فلما الإنسان يرزق البصيرة دي لما يظهر في قلبه النور ده لما يفتح عينيه كده صح يقول يا أنا كنت فين أنا كنت إيه ده أنا ده أنا ما كنتش بفهم بقى آه لما يروح للقبور ويشوف فلان صاحب الملايين بقى في التراب كنا يوم الأربع اللي فات مش امبارح زي امبارح بندفن أخ حبيب لينا نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يرحم كل ميت مسلم أخ كان من أصحاب الأموال برضه ومات والله يا شباب والله كده انا وانا واقف لقيت القبر هم عاملينه لحد شرعي فهو عبارة عن متر في مترين ونص وحطوه بعد ما فحتنا ورحنا حاطينه كده واردم شوية تراب وبعدين حط المجاديل وحط عليها طينة وسد عليه يا ياه لما تتذكر أنفته وشياكته وحلاوته وتسد عليه بطين وخلاص ارجع بقى كل الناس سابوه هناك في الطين في التراب ورجعوا فين فلوسه خلاص ما بقتش بتاعته بقت مراته وولاده دول اصحاب الفلوس رجعنا لقينا اخوه بيقول لو سمحتم حدش يمد ايده على حاجه ما حدش يشيل قشه عن قشه لان الحاجه دي ما بقتش بتاعت فلان دي خلاص بتا... بقت بتاع الكل يا بقى ماله يتحكم في غيره ودلوقتي في قبره محدش فكر يا ترى صاحبنا ده جنة ولا نار يا ترى صاحبنا ده محتاج صدقة ده جارية تتعمل له محتاج حد يدعي له لا لا لا لا ده كله دلوقتي بيفكر هينهش ايه منه هيطول ايه من وراه كويس انه خلص اه وهنا فهمت معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله قالوا كلنا ماله أحب إليه من مال وارثه قال فإنما له ما قدم ومال وارثه ما ترك قلت لي يا, يا شيخ فلان لو كنت اتبرعت بلنضة بلمبة كهرباء المسجد كانت نورت لك دلوقتي في قبرك لو كنت عملت مروحة ولا تكييف في مسجد كان برد لك دلوقتي قبرك لو كنت دلوقتي تصدقت على مسكين بلقمة كنت تلاقيها دلوقتي في قبرك كانت تجسمت هذه الأعمال في شكل رجل صالح طيب القلب يدخل عليك فيبشرك لما تنفتح البصيرة دي في القلب فنشوف اللي ورا الدنيا دي دماغنا تشتغل بقى في اللي بعدين مش نظرة قاصرة شايفين النهاردة بس شايفين الساعة دي بس شايفين اللحظة دي بس انا عايز افكر لو مت دلوقتي يبقى حالي ايه ولو مت كمان سنة يبقى حالي ايه ولو مت كمان عشرين سنة الاقي هناك ايه اللهم ارزقنا بصيرة في قلوبنا محتاجين بصيرة بقى ألا يتأثر إيمانك بشبهة ألا يتأثر إيمانك بشبهة طب دي تيجي إزاي إن شاء الله نتكلم فيها اللقاء الجاي أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على الحق والصواب دائما وأن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما اللهم اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم ولا تفض جمعنا هذا إلا وقد غفرت ذنوبنا وهديت قلوبنا ورضيت عنا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله والحمد لله رب العالمين قولوا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته